باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. آه، احبائي نلتقي ايضا في حلقات التلمذه كما قلنا في الحلقه الماضيه وبس اذكركم بما قلناه في الحلقه الاولى. تكلمنا عن احتياج المؤمن الحديث ما بعد المعموديه للنمو الروحي. وتكلمنا عن العمل الروحي من حيث هدف العمل الروحي وهو تحقيق ملكوت الله على الارض وخطه العمل الروحي وهي مراحل الحياه الروحيه قبول المسيح الثبات في المسيح النمو في المسيح النضوج في المسيح الخدمه ثم القياده واللي حصل ان احنا في الحلقه اللي فاتت ادينا لمحه مختصره عن المرحله الاولى من حيث هدفها وتركيزها ومدتها وثمارها المرحلة الأولى اللي هي مرحلة البدء مع المسيح لما الإنسان يفتح قلبه للرب ويقول له اتفضل يا رب خش جوه حياتي هيبتدي الرب يغفر خطاياه ويمحي أثامه ويبرره ويحتسبه ابن لي وفرد في عائلته ويبقى لي حياة أبدية وهنتحدث في هذه الحلقة عن بقية المراحل زي ما اتكلمنا عن مرحلة البدء هنتكلم عن مرحلة الثبات والنمو والنضوج وإعداد الخدام وتدريب القادة نقطة نقطة ومرحلة مرحلة في عجالة طبعا ناخد الأول مرحلة الثبات في المسيح المؤمن المبتدئ حقيقي يشبه طفل حديث الولادة عشان كده يلزم الاهتمام بيه والعناية باحتياجاته وعشان خاطر ما نعرضش حياته للخطر بنديله فاكسينات كتير تطعيمات كتير اذا ما هي احتياجات المؤمن المبتدئ محتاج لايه زي الطفل بالظبط يحتاج الى الغذاء الروحي الكتاب المقدس يقول وكاطفال مولودين الان اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به بطرس الأولى إصحاح اثنين وعدد اثنين حاجة للغذاء الحاجة للأمان زي الطفل الصغير برضه بيحس إنه بيعيط أول أمه ما تشيله يحس بالأمان ويسكت فالمؤمن المبتدئ بيتعرض لمحاربات متنوعة مثل حروب الشك في قبول الله ليه والشك في أن الله قد غفر كل خطاياه المشينه وحروب الشك في وجود الله اساسا يجيله ساعات كده الشيطان يضربه بكده حروب من الشهوات القديمه حروب من الخوف في السقوط في الخطايا الماضيه ثم حروب الخوف من عدم امكانيه مواصله مسيره الحياه الجديده للنهايه خايف ما يكملش دي كلها احتياجات محتاج انها تتسدد ويطمن من ناحيتها طب ايه هدف المرحله احنا عايزينه ايه مرحله الثبات دي في المسيح اه تثبيت المؤمن المبتدئ في شخص المسيح يثبت فيه مش متزعزع يثبت في محبة المسيح حتى لا يتزعزع إيمانه زي بولس رسولنا بيقول لأهل تسالونيكي فأرسلنا تيموساوس أخانا وخادم الله وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم سالونيكي الاولى اصحاح ثلاثة وعدد اثنين يبقى الهدف انه يثبت طب ايه تركيز المرحله نركز على ايه عشان يوصل للثبات بنركز في هذه المرحله على حقيقه مهمه جدا بنقول له ان الله اب محب ابويا الكتاب المقدس بيقول كده الرب بيقول كده في الكتاب واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء شفت كورنثوس الثانية صح 3 6 وعدد 18 الله قادر على كل شيء ليثبتني ابويا فيعاملنا الله من خلال قلبه الابوي المحب عشان بخاف من ربنا انا بحبه فهو كأب يشبع كل احتياجاتنا وكأب أيضا يحمينا من الخطر ومن محاربات إبليس الكتاب نفسه بيقول كده وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا بنعمة ربنا يسوع المسيح التي معكم أمين رمية 16 أي 20 طيب إيه المادة بتاعت مرحلة الثبات في المسيح بنديله إيه وفيها هذا التركيز المادة هي دروس من الكتاب المقدس في هذه المرحلة دروس موضوعية يعني مش درس كتاب سفر سفر لا موضوعات فناخد موضوع عن محبة الله نحو أبنائه وموضوع عن عناية الله بأبنائه ورعايته لهم وحمايته لحياتهم وإرشاده لخطواتهم اليومية وإصغائه لصلواتهم واستجابة طلباتهم موضوعات كتير في الكتاب المقدس بناخدها عشان من خلالها يقدر يفهم المؤمن المبتدئ انه بيتعامل مع اب مش بيتعامل مع ديكتاتور ولا سيد قاسي لا مش قاضي مش راجل بوليس ربنا مش ده كله ابدا الله اب حنين وانا بتعامل وياه من خلال هذه الابوه فاثبت في محبته واثبت فيه طب ايه الثمر اللي احنا بنتوقعه في مرحله الثبات ثمار لما الانسان يبقى ثابت في الرب ها يشعر بالامان حياه الامان والاطمئنان والسلام والاستقرار في المسيح يسوع اه طبعا لان ده ابوه الولد بيتم زعلان وتعبان وبيعيط لو كان تايه اول ابوه ما يلاقيه وياخده ويكون ده في حضنه ده بيحس بالامان والسلام والانسان الخاطي تايه وتعبان لما بيجي يرتمي في حضن ابوه السماوي يحس بالامان والسلام وده اللي اتقال في سفر المزامير يقول حبيب الرب يسكن لديه امنا يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن في سفر التثنيه صح 33 وعدد 12 ايه كمان ثمر ليزر الثقه بان الله اصبح اب له بكل ما تحمل الكلمه من معاني ويشعر به كمان ثمار التمتع بحياه الشركه اليوميه مع الرب بينه وبين ربنا علاقه شخصيه من خلال الخلوه الروحيه اللي هنعرف عنها الكتير لما نيجي نتكلم في دروس الكتاب وقرايه الكتاب المقدس والشركه في الصلاه كل ده هيظهر في حياته ثم من الثمار ايضا تكوين علاقات حبيه مع المؤمنين كلهم يبقوا حبايبه يبقوا اخواته يبقوا اهل بيت واحد وممارسه حياه الشركه معهم رباط مقدس حب تظهر في حياته الحاجات دي وكمان يظهر في حياته حبه وتمتعه بممارسه وسائط النعمه اللي بتعمل على تثبيته في طريق الرب مش بقى فرائض مش روتين لا دي حب وسائط تربطه بربنا وتثبته فيه يبقى كده صورة مبسطة عن مرحلة الثبات في الرب في محبته ننقل إلى النقطة الثانية وهي مرحلة النمو في المسيح برضو عايزين نشوف الحاجات دي كلها بعد أن يثبت المؤمن في المسيح ينبغي ان ينمو اكثر في حياته الروحيه مع الرب ينمو الكتاب نفسه بيقول كده في كورنثوس الثانية صح 3 عدد 18 يقول انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نمو الكائن الحي من صفاته وسماته انه دائم النمو فلو كان انسان حي في المسيح ينمو كل كائن حي لابد ان ينمو كذلك المؤمن الحي في المسيح لابد ان ينمو في حياته الروحيه ايه الهدف بتاع مرحله النمو عايزين نوصل لايه بقى يعني ينمو يحصل ايه ايه الهدف النمو لا لا لحظه بقى الغايه التي ينبغي ان تتحقق في هذه المرحله هي ينمو الى ان يتشبه بالمسيح يبقى في هدف يبقى شبه المسيح يسوع على شاكلته زي الكلام ده الكتاب المقدس قال كده في كورنثوس الثانية صح 3 18 يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة ها نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح يبقى بنتغير إلى صورة المسيح ده هدف النمو فالسيد المسيح قد دعانا لنتبع خطواته الكتاب المقدس بيقول كده فبطرس الأولى إصحاح 2 عدد 21 لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته المسيح مثلنا الأعلى بنتبع خطواته في المحبة في السلام في, الح... في البذل في التضحية في الأمانة نتبع خطواته عشان نتشكل بصورته وبهذا نسلك كما سلك هو عندما كان على الأرض ده اللي قاله الكتاب برضه في رسالة يوحنا الأولى إصحاح اثنين وعدد ستة من قال أنه ثابت فيه ثابت يعني في الرب ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا يبقى الإنسان زي المسيح زي المسيح يسلك فيه طب تعالوا هنا تركيز مرحلة النمو بنركز في هذه المرحلة على تشبع المؤمن بروعة المسيح اللي كتب عنه داود النبي أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك بارك باركك الله إلى الأبد مزمور 45 آية 2 وتتضح روعة المسيح من مثل المسيح قال مثل اللؤلؤة الواحدة كثيرة الثمن في متى إصحاح آه 13 وعدد 46 فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة ثمن ها مضى وباع كل ما كان له واشتراها فإذ يتشبع المؤمن بروعة المسيح يبيع كل شيء ليقتني هذه اللؤلؤة الوحيدة يسوع ويصبح مثل مريم أخت مرثا والعازر اللي قال عنها المسيح في لوقا 10 42 ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها اختارت المسيح طب ايه المادة اللي احنا هنحطها للناس عشان يوصلوا الى هذه المفاهيم دروس كتاب كلها بتدور حول شخص الرب يسوع المسيح نبرز من خلال الدروس ديت دروس كتاب موضوعية صفاته الفريدة من حب وعطف وحنان وقداسة وأمانة وبذل وتضحية وإظهار إمكانياته الفائقة من معجزات وقوة وغلب على الشيطان وقيامته من الأموات إلى آخره ثم نتحدث أيضا عن سلوكه المقدس وعلاقاته مع الناس يشفي المريض ويعين المحتاج ويخلص الخطاه ويغفر خطايا الساقطات إلى آخره فإن تسليط الأضواء على شخصية المسيح تحرك رغبة المؤمن أن يشبع به ويقوده إلى التشبه بشخصه طب إيه الثمار اللي هناخدها من كده تظهر إيه الثمار واحد التشبع بشخص المسيح الأبرع جمالا من بني البشر الله أنا مبسوط بيسوع أنا فرحان بيه ويصبح له عمق في الشركة مع الله مش كلمتين ورب غطاهم ربنا خليك معانا وخد بالك من العيال لا ده بقى في شركة حب والتشبه بحياته وسلوكه كمثل كمثل أعلى له يمشي وراه ويتبع خطواته في حياته اليومية وأن يصبح المسيح مركز حياته وصاحب السيادة على نفسه فيكرس حياته له ووقته وماله وأسرته كل شيء يكرسها لشخص المسيح والمجد ويتكون لديه ضمير صالح فيراعي الامانه والطهاره وانكار الذات والسلوك بتدقيق في حياته مش كده وبس تتعمق شركته مع افراد عائله الله اللي هي الكنيسه يبقى في روابط اقوى بينه وبينهم مش كل واحد متعلق على ركبه جمله لا في روابط مقدسه وتصبح له غيره مقدسه لخدمه الرب والشهاده لاسمه القدوس كلها ثمار تظهر في حياة هذا الإنسان خلاص دي مرحلة إيه؟ اتكلمنا عن مرحلة الثبات مرحلة النمو نأتي إلى مرحلة النضوج في المسيح كلها حاجات أضواء كده بس على المراحل المؤمن في نموه الروحي يصل إلى مرحلة النضوج في المسيح زي ما بيقول الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى آية 28 وليه؟ المسيح الذي ننادي به منذرين كل إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع وكلمة كامل في أصلها اليوناني تعني يعني نلاقي في كتاب آه The Amplified Bible نشر زولديرفن مكتبة زولديرفن آه في كولوسي إصحاح واحد وعدد 28 يقول that we may present every person mature أو full grown أو fully initiated complete and perfect in Christ يبقى ده الهدف يبقى احنا نبقى ناضجين في المسيح يسوع المقصود ان يصل الانسان للرجوله الروحيه الكامله الناضجه بقى راجل بعد ما كان عيل بقى راجل كبر نضج بقى راجل زي ما بيوصي الكتاب المقدس في كورنثوس الاولى 16 13 يقول اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا يعني ايه كونوا رجالا يعني لو ذكر لا مش كده كونوا رجالا يعني خليك مسؤول عن نفسك يعني مسؤول عن كلمتك راجل ناضج تقوى طيب ايه هدف بقى مرحله النضوج يعني ايه هدف اللي احنا عايزين نوصل له في النضوج يكتمل سمات المؤمن اللي على سمات المسيح يترك افعال الطفوله الفجه بولس الرسول قال كده في كورنثوس الاولى 13 11 بيقول لما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم وكطفل كنت افطن وكطفل كنت افكر ولكن لما صرت رجلا اي كاملا اي ناضجا ابطلت ما للطفل ما هو ياما في مؤمنين لحد النهارده نقدر نقول عليه مؤمن عيل ايه مؤمن العيل ده زي ما هي الطفوله مدلله والطفل لا يستطيع ان يحتمل المشقات والالم في مؤمنين عندنا كده عيال يعني ليه 20 سنه و30 سنه مع ربنا ولسه عيل اول ما يجي له الم يعيط اول ما يجيله مشقه يبكي لكن المؤمن الذي ينضج في المسيح ويصير رجلا في الايمان يستطيع ان يحتمل المشقات زي ما اوصى بولس الرسول تلميذه تيموثاوس قائلا اشترك انت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح ده في تيموثاوس الثانية اصحاح 2 عدد 3 وفي النهاية أن يتحقق تتحقق حياة المسيح في أجسادنا هذه اللي قال عنها الكتاب لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت كورنثوس الثانية اصحاح 4 عدد 11 انا مت مع المسيح ويحيا المسيح فيا يبقى جسدي المائت يتمجد في المسيح طب تركيز مرحلة النضوج ايه؟ نركز على ايه طيب؟ عشان نوصل للنتائج دي. تتمركز الخدمة في مرحلة النضوج حول تطبيق غلطية اصحاح 2 آية 20 آية محورية لحياة النضوج مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد انما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي ناس كتير حافظه الايه دي وقبل ما اقول يكروها لكن تيجي تدور على المسيح فيهم لا فرق كبير بين الحفظ وبين الفعل والحياه وتتمحور كذلك التركيز حول الحياة الممتلئة بالروح القدس حياة المؤمن الناضج هي حياة ممتلئة بالروح القدس كما أوصى بولس الرسول المؤمنين في أفسس قائلا امتلئوا بالروح افسس اصحاح خمسه وعدد 18 امتلئوا بالروح يملا الكيان والحياه وياخذ الدور الكامل لابراز سمات المسيح فينا. طيب ناتي الى ماده مرحله النضوج، الكلام ده كله هنتكلم عنه بتوسيع قوي آه، لما نخش في دروس الكتاب. ايه الماده اللي هنديها لهم؟ برضه بتدور الماده على مواضيع دراسيه من الكتاب المقدس موضوعات حول امتياز الوجود المتبادل في المسيح هو انا موجود فيه وهو موجود فيا والحياه الدائمه في محضر الله ازاي يعيش المؤمن الناضج في حضره ربنا باستمرار والسلوك بحسب مشيئه الله الساكن فيه ودور حياه الالم في تنضيج حياتنا الروحيه الالم زي الشمس الحارقه بتيجي على النبات بتسويه وتنضجه ومن غير الشمس دي مش هنقدر نحصد محصول آه، والخدمة الثمار خدمة من منطلق إتاحة المجال للمسيح الحل فينا أن يعمل من خلالنا طب نشوف الثمار بقى بتاعت المرحلة واحد يتمتع المؤمن الناضج بنعمة الوجود في محضر الله الساكن فيه فتتحد روحه بالله كما يقول الكتاب في كورنثوس الاولى 6 17 واما من التصق بالرب فقد صار روحا واحدا وفي ترجمات تفسيريه وردت هذه الايه هكذا واما من اقترن بالرب فقد صار معه روحا واحدا كما يتيح المؤمن الناضج المجال دائما لشخص المسيح الحل فيه بروحه ان يظهر في حياته وسلوكه ومعاملاته إذا المؤمن الناضج يحتمل الألم بسرور دون تأسف وشكوى المؤمن الناضج يقدر مسؤوليته تجاه النفوس الهالكة ويسعى جاهدا لخلاصها ده مرحلة خدماته كلها في عجالة ننقل إلى مرحلة إعداد الخدام يحتاج الخادم إلى برنامج إعداد روحي وتكنيكي حتى يعيش حياة متوازنة بين تدبير حياته الروحية داخليا وبين تدبير نشاطه الخارجي وخدماته كلها بتوازن فاحنا بنعده لكي يكون في هذا التوازن طب هدف المرحلة ايه يتعرف المؤمن الناضج او الخادم بقى على قلب أبوة الله في الخدمة زي ما قال آه، يوحنا في رسالته الأولى إصحاح 2 عدد 13 أكتب إليكم أيها الآباء الآباء الروحيين لأنكم قد عرفتم الذي من الباد وهنا يقصد بالآباء أي الخدام الذين يحملون قلب الأبوة وقد عرفوا قلب محبة الله الآب الذي منذ البدء وزي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي صحة 2 وعدد 11 كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده شفت الخدمة؟ نعظ كالأب لأولاده ونشجعكم في ناس بتوعظ كأنه الند بالند مع الناس اللي بيوعظهم يا عم في أبوة في الخدمة طيب عشان نوصل للحاجات ديت ايه تركيزات المرحلة التركيز على قلب أبوة الله ليتشبع به الخادم حتى يمكن أن يتشبه به طب ايه المادة اللي بنحطها برضه موع- موضوعات روحية من الكتاب المقدس عن أبعاد محبة الله الأبوية وكمان بناخد دراسات تحليلية لأسفار الكتاب المقدس لاكتشاف هذه المحبة من خلال كلمة الله دراسة شخصيات كتابية وسير خدام امتلأت قلوبهم بالمحبة الإلهية طب الثمار الأخيرة هنوصل إليها عمق في أساسيات الحياة مع الله الشركة معه ويقظة الضمير في السلوك والتطبيقات العملية في الحياة والتمتع بالشركة مع الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس آب في محبته الابن في سيادته الروح في قيادته الانشغال بأهداف الله لخلاص النفوس حياة الشكر على كل شيء وعدم التذمر على شيء التحلي بثمر الروح القدس محبة فرح سلام طول أناه لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ثم تلاحم قوي مع أعضاء جسد المسيح وفعالية في الكنيسة كعضو في فريق ثم يكون له قلب خدوم مبادر مع اكتشاف وزناته التي يحقق بها اهداف الله قلب عطوف حاني على ضعفات المخدومين نأتي أحبائي إلى مرحلة تدريب القادة الروحيين ودي كلها عجالات وأضواء يحتاج العمل الروحي لقادة يهتمون بالعمل ككل خادما ومخدومين قائد يعني بيخدم الخدام وبيخدم المخدومين بيشرف على الكل وبخدمة ولهذا يلزم أن نعرف أبعاد هذه المرحلة في خطة الله أولا هدف المرحلة إيه؟ إيه الهدف اللي عايزين نوصل معرفة التدبير الروحي وقصد الله السامي وخطته الحكيمة يقول لك كده الكتاب في مزمور 103 آية 7 عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله الطرق يعني الخطة والعمل لكن الأفعال إنها النتيجة تركيز المرحلة بنركز على إيه التركيز على التعرف على حكمة الله عشان خاطر نقدر ندرك ثم إيه مادة المرحلة دراسات موضوعية في الكتاب المقدس أيضا عن حكمة الله ودراسات تحليلية لبعض أسفار الكتاب المقدس لمعرفة حكمة الله وأيضا دراسة شخصيات اكتشفوا خطة وحكمة الله وعاشوا وفقها وأيضا دراسات موضوعية عن القيادة الروحية فنيا وتكنيكيا ثم التدبير الروحي نأتي إلى ثمار المرحلة واحد التمتع بممارسة الأساسيات الروحية اللي عرفناها في المراحل اللي فاتت والاتحاد بالله قدرة على تدبير الخدمة على ضوء اكتشاف هدف الله وخطته الحكيمة ثم تزايد في فتح مجالات جديدة للخدمة محليا وعالميا يقدر ان هو يكون بايونير ويقدر يوصل الخدمة والرسالة إلى كل بقاع العالم ياه دي كل الخطط اه دي كلها أحبائي مجرد أضواء لكن أنت عايز تعيش قل له صلي معايا كده قل له بسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين يا رب انا ليا اشواق ان انا اعيش معاك اشواق ان انا اوصل ان انا اخدمك وامر بكل هذه المراحل فما تسيبنيش يا رب انا ابنك تلمذني عشان اعيش وياك بحسب خطتك احقق اهدافك اسير بحسب وصيتك ادي لك المجال الكامل في حياتي لكي تنطلق من داخلي وانا اراك وانت تعمل انت الذي تجذب النفوس وتؤثر في القلوب وانت الذي تخلص كل السامعين والطالبين ولتكمل عملك في حياتي يا سيدي ولك كل مجد الى الابد امين سلام والى اللقاء thank you